إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله روى الإمام مسلم في صحيحه والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد وفي القراءة خلف الإمام وكذلك رواه النسائي وكذلك رواه الدارمي والنسائي وأحمد وأبو عوانة وغيرهم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يسكتونني أو يصمتونني لكني سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فما كهرني ولا ضربني ولا سبني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلي وقد جاءنا الله بالإسلام وإن منا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ومنا أقوام يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك فقلت يا رسول الله كان لي جارية وكانت ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت عليها ذات يوم فإذا الذئب قد عدا على غنمها فأخذ غنمة منها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها فقال ائتني بها فجاء بها فقال يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث هو أحد الأحاديث الكاشفة للحياة العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث جملة من الفوائد قال معاوية بن الحكم بين أي بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله وقال له هذا القول وهو في الصلاة قال فرماني القوم بأبصارهم كلمة رماني لما واحد يخلع عينه ويرميه يعني يجعلها مثل الحجر ويقذف بها خصمه يبقى وصل إلى حد من الغيظ لا يعلمه إلا الله الإنسان عادة لا يضحي بعينه أبدا لأن أغلى آلة من الآلات أو من أغلى آلات الجسم ولذلك الذي يبتلى بفقدها ابتلي بشيء عظيم فإن صبر كان جزاؤه على قدر الفقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه أو بأخذ كريمتيه روايتان فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة إنما سماها حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها وعند الأعمى الذي فقد بصره يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين وإنما يجلب المتاعب على القلب هذه العين اللي هي أداة التطلع رأى رجل بنى عمارة يتمنى أن يكون له مثلها رأى رجل عنده سجاد فاخر يتمنى أن يكون له مثله يركب سيارة فارهة يتمنى أن يكون له مثله فهذه آلة التطلع التي تمزق عزم القلب لهذا ترى عند الذين فقدوا أبصارهم من ذكاء القلب ما لا تراه عند غيرهم فهم أحفظ الناس وإذا استودع قلبه شيئا لا يضل إنما هذا البصر يشتت على الأقل سبعين بالمئة من عزم القلب لذلك سماها حبيبة وسماها أيضا كريمة كريمة لأنها تكرمه عن ذل السؤال إذا أراد أنه يذهب إلى أي مكان يذهب طالما يعين إنما إذا كان فاقدا للبصر ينتظر أحدا يقوده ولا يعبر الشارع إلا إذا نادى لفلان أعني والحاجة إلى الناس ذل حتى لو كان الذي احتجت إليه من أكرم الناس فهو داخل في جملة الذل يبقى العين غالية فلما واحد يخلع عينه ويرمي بها واحد يبقى سينفجر من الغيظ وطبعا المقصود برمان الناس بأبصارهم أي نظروا إلي النظر الشزر نظر ليه بطرف عينه على هيئة المغضب قال فرمان القوم بأبصارهم يعني بطأ من عينهم شرار فقلت ما لكم تنظرون إلي وثكل أمياه يعني يا ليت أمي فقدتني ولم أتعرض لهذه النظرة وهذا يستفاد منه أن اجتناب ملام الناس مطلوب شرعا وأن المرء الذي لا يأبه للناس قليل الحياء كان قليل الحياء فرض الواحد يستحي من الناس ولا يكون في موضع التهم حتى لا يأكل الناس عرضه ده مسألة مطلوبة شرعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء وانتم عارفين طبعا في سورة الأحزاب لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا تذهب مروءته ألا تذهب مروءته بأن يتعرض لكلام الناس ويقال إنه تزوج زوجة ولده فأي إنسان عنده دين عنده ضمير لا يتعرض لملام الناس ويتمنى لو أن الأرض ابتلعته ولا يتعرض لملام الناس بخلاف قليل الحياء يقدم على فعل أي شيء والناس لا يزنون شيئا عنده مع أن ثناء الناس مسألة مطلوبة شرعا وبيترتب عليها أمر أخروي وهو محبة الله عز وجل كما في صحيح مسلم سهيل بن أبي صالح بيقول بينما نحن في موسم الحج إذ رأيت الناس يقومون ويقولون عمر بن عبد العزيز كل الناس قايمة عشان تشوف عمر بن عبد العزيز فقال سهيل لأبيه إني لأعجب من صنيع الناس أي مين كده كلهم ملهوفين يشوفوا عمر بن عبد العزيز فقال يا بني إني سمعت أبا هريرة اللي بيقول هذا الكلام أبو صالح اسمه ذكوان أبو صالح السمان اسمه ذكوان من الرواة المشهورين عن أبي هريرة قال إني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى وقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان وهذا والله غاية العز أن يكون هذا العبد مذكورا عند الملك مع أنه قد لا يؤبه له في الأرض ولا يلتفت الناس إليه ويظل نكرة طيلة عمره بين الناس لكن هذا لا يضره إذا كان معروفا لدى ملك الملوك الذي يعطي الجزاء ويعطي الدرجات فيقول إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض حتى وهذا الكلام من عندي ومن بعض آثار السلف حتى أن طوب الأرض يحبه حتى أن الشجر والمدر يحبه حتى أن البقعة التي كان يسجد عليها تبكي عليه إذ فقدته وقد ذكر ابن عباس معنى هذا الكلام في قوله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال كما أن السماء والأرض لا تبكيان على الفاجر فتبكيان على المؤمن فتجنب الملامة وتجنب مذمة الناس مسألة مطلوبة شرعا فهو بيقول فقلت وثكل أمياه يعني يا ليت أمي فقدتني قبل أن ينظر الناس إلي هذه النظرة لكنه استرسل في الكلام يستفهم لماذا تنظرون إلي فقلت وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا قال فجعل القوم يضربون أفخاذهم بأيديهم ليه؟ لأنهم لا يستطيعون أن يكلموه ده هم بينكروا عليه الكلام طب هيكلمه يقول له أصل أنت غلطت وأنت أصل اتكلمت وما عندكش حق طب ما هو كده لماذا نظر إليه أول مرة فخشوا إن رموه مرة أخرى بأبصارهم إنه يتكلم تاني فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني أي يأمرونني بالصمت قال لكني سكت أي لم أجد حيلة واخد بالك ولم أدري ما هو الخبر فسكت قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي الباء هنا باء التفدية أي أفديه بأبي وأمي ودي عبارة تدل على غاية الحب لأن ما فيش عند الولد أغلى من الأب والأم فلما يقدم الأب والأم مع غلاوتهم قربانا لرسول الله يبقى ما فيش أغلى من رسول الله وهذه العبارة كانت دارجة على ألسنتهم تترجم ما في قلوبهم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي أي أفديه بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ثم نصب الدليل على هذا الحكم فقال فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني يبقى أقام الدليل على أنه أحسن معلم بشيئين الشيء الأول هو ترك العتوبة والعقوبة الشيء الثاني هو الانشغال بتعليمه فقال فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال أدي الشطر الثاني بقى إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وهكذا فليكن الدعاة إلى الله الدعاة إلى الله عز وجل يقومون في الناس مقام الأطباء للأبدان وعادة المريض لما بيذهب لطبيب وبعدين يكشف عليه فيجد ان المرض مستفش ما بياخدوش يضربوا على اقول لي ما جتليش من شهر ليه لو كنت جيت لي من شهر ما كانش المرض اكل بدن الطبيب ما بيضربش المريض انما بيلطف به بل ينفس له يقول له ابدا المساله بسيطه خالص وما فيش مشاكل خالص والحمد لله انك جيت دلوقتي تسال الطبيب ليه عملت كده يقول لك يا اخي نفس له عشان يبقى عنده ايه شجاعه واراده و... ونفس في طلب العلاج وبعدين الاعمار بيد الله هو انا لما اقول له انت تمام التمام وابو اتباع خرج من العياده طب سجد بازمه قلبيه هو الاعمار بيدي فهو بيبقى المرض قاتل لكن يقول له لا ان شاء الله انت كويس وباذن الله وابشر خيرا بالله والكلام ده يقول لك انا ما استطيع ان اقول اكثر من هذا فكما أن المرضى إذا دخلوا عيادات الأطباء لا يضربونهم ولا يلومونهم على هذا الإهمال فالدعاة إلى الله عز وجل أولى بل هم أكثر فقها من كل أهل الأرض أو هكذا ينبغي أن يكون يبقى الأصل أنك أنت إذا رأيت رجلا مخالفا فأنت بتعتقد أنه جاهل بالحكم ابتداءً فبدلا من أن تنشغل بعتابه انشغل برفع الجهل عنه وقل له ما ينبغي لك أن تفعل كذا بل كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا ثم إنك قصرت في سؤال أهل العلم برضو العبارة اللطيفة وتنشغل بتعليمه هو ده واجب الدعاة الأول أن يزيلوا الجهل عن الناس ما بعثوا لا معنتين ولا متعنتين ولا متكلفين بل هم أيسر الناس وأسهل الناس وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكثير الطيب من مثل هذا الرفق بالجاهل حتى لو تجاوز الحدود في جهالته في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بحاشية برده وهزه هزا عنيفا وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك طيب طيب شحات اشحت بلطف يعني اتكلم بعبارة لطيفة ايه دخل أبوه وأمه في الموضوع تجيب الأب والأم ومش مالك ولا ليك فضل فيه ولا الكلام ده وهل هو ادعى أن له فضلا عليه الصلاة والسلام عشان تقيم عليه الدعوة أو شوف يعني الكلام ده بيخليني أنبه على عنوان في جريدة الأهرام النهاردة يقول لك ليس بناء المجتمعات بالهرب إلى الماضي وإلى التحدث عن فضائل السابقين الأولين قال إيه معنى الكلام ده؟ ليه بتسموا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- قراءة سير السابقين الأولين هروبا ليه بتسموها هروب نحن ما وجدنا أحدا يتأسى به فيكم وليس أحد منكم أهل أن يقتدى به وإحنا عايزين ننتج فنعمل إيه لابد لك من سلف بروح للسلف الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يكون دولة في عشر سنوات دلوني على جيل من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلامي هذه الكلمة ربيع الأول سنة 1421 هجرية إلى هذا الوقت دلوني على جيل استطاع أن يقيم دولة في عشر سنوات لا تجد هم الصحابة وخلاص وأغلق الباب دونهم فمن تأسى بهم التحق بهم وكان منهم لكن يقول لك آه، لا آه، بناء المجتمعات مش بالكلام على السابقين الأولين أما الكلام عن مين ولا بد لكل إنسان من سلف يرجع إليه ولماذا تسمونه هروبا ونحن لو سميناه هروبا لكان هروبا محمودا فإن الهروب من ساحات العصيان إلى الطاعة محمود وإن الهروب من البدعة إلى السنة محمود وإن الهروب من سير أهل الفساد والضلال إلى أهل الفضل والإحسان محمود وهذا النوع من الهروب الرسول عليه الصلاة والسلام سماه هجرة سماه هجرة قال الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه فيوم يهون بقى من الرجوع إلى السلف الأوائل وإحنا ملناش حد نتشرف به ولا نفاخر الناس به إلا هذا الجيل فلو جاز لهذا الجيل أن يسقط لما كان لنا قيمة في الحياة عايز يجي على أفضل سلة اللي احنا بنفتخر بها وبنقول للضعفاء في زمان الغربة ستنتصرون كما انتصروا فهم أسوة لنا لكن كونوا رجالا كما كانوا يعطيكم الله عز وجل مثلما أعطاهم فإن سنة الله ماضية والله عز وجل لا يجامل أحدا من عباده بل تمضي السنة على أهل الإيمان من البلاء إذا قصروا كما قال القائل إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة لأن دي مقاييس عند الله عز وجل مقاييس دولة الكافرة تنتصر إذا كانت عادلة والدولة المسلمة تخذل إذا كانت ظالمة فدي سنن كونية والله عز وجل قالها لأنبيائه فبعدما ذكر ثمانية عشر نبيا في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مش لأنه نبي حنمشيها له بل قالها لسيدهم صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فدي مسائل ثابتة فإذا تأسينا بالسلف الأول والسابقين الأولين سننتصر بإذن الله مثل ما انتصروا لكن نحن ما أخذنا منهم إلا الشك وإنت لو يعني أتيح لك أن تطلع على بيوتات المسلمين سترى فيها من كفران النعمة بل ومن الكفر بالله تبارك وتعالى ما يجعل النصر أبعد ما يكون عنا احنا بنرجع مرة أخرى وبننظر ما هي وسائل الدعوة الحق علشان نعيد المسلمين إلى ما كان عليه السلف الأول نحن لابد أن نسلم أن الجهل فاش في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الجهل له أسباب كثيرة من أهمها غياب العلماء الربانيين أرضى احنا في محافظة كفر الشيخ أربعة مليون فيها كم عالم لو أني سألت كل جالس في هذا المسجد وقلت له عد لي في هذه المحافظة من تعتقد أن ولن أناقشك في اختيارك ولا في الأصول التي بنيت عليها اختيارك لا أناقشك لكن أنا هقول لك عد لي في محافظة كفر الشيخ من أقصاها إلى أقصاها من تعتقد أنهم حجة بينك وبين الله أنا لو قلت لك عد لي الأطباء البطنة أحسن أطباء هتعرف تعد عد لي شركة السياحة اللي لما تروح تحج أو تعتمر أرخص شركة سياحة واللي بتقدم أكل كويس وبتحجز فنادق جنب الحرم ها ومريحوك في الأتوبيسات وفي المشاعر والكلام ده هتقول واخد بالك واديك بتشوفها رايحين يحجوا عارف فروق التذاكر وعارف كل حاجة إلا الحج طالع يمشي ورا الناس قعدوا يقعد مشوا يمشي وراه ثم يريد أن يرجع بحج مبرور هذا غافل نايم في الغفل فالنهاردة لو قلت لك مثلا المبيد الفلان أحسن مبيد لدودة القطن واخد بالك احسن مكنه دراس ماركتها ايه واخد بالك ممكن تجاوب وتقول كلام منضبط طب لو انا قلت لك عدي لي 10 علماء لما تحب تعرف ما الذي يرضي ربك تساله تعرف تعد 10 انا ما اعرفش اعد 10 وده المفروض مجالي وشغلي المفروض ده شغلي انا لا استطيع ان اعد 10 في محافظه كفر الشيخ اللي هي 4 مليون لو سلمنا ان فيه مئة عالم رباني فاربعة مليون على اربعة مليون يبقى كل عالم هيلزمه يخدم كم واحد اربعين الف مش كده ينفع واحد يخدم اربعين الف ده لو وقف بس عشان يسلم عليهم هيضطر يأجل ناس لتاني يوم يعني 24 ساعة لا بينام ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيصلي ولا بيعمل حاجة واقف كده اهو عشان يسلم فقط مش عشان بقى يسمع لمشكلته ويقعد بقى ياخد له ساعة يسمع وبعدين يقعد له كمان ساعة يفكر له يحل وبعدين يسعى إلى خدمة فلان وخدمة علان ينفع واحد يخدم أربعين ألف هذه محنة جسيمة عظيمة لو إن في بلد فيها طاعون فيها كوليرا وما فيش فيها أطباء لك أن تتخيل عدد القتلى لأن هؤلاء محتاجين جميعا إلى إسعافات ودي كلها أسباب فالأمة كلها قصرت في إيجاد العالم الرباني في طلبة علم محترمين وكويسين لكنهم فقراء أصحاب الأموال أين زكاة أموالهم عشان ينفق على هذا الطالب ويعد هذا الطالب عشان يكون فارس يقاتل في سبيل الله المسألة كبيرة أوي ولها جذور ومتشابكة وأنا ليس همي ولا هدفي أن أدخل في المسألة إنما أردت أن أشير إشارة عابرة على جسامة المحنة وخطورتها النهاردة لما يكون بلد أربعة مليون وطبعا كفر الشيخ كمحافظة بتعتبر محظوظة بحجم الدعاة الذين فيها برغم قلتهم لكن هي محافظة محظوظة في محافظات بالكامل ما فيهاش حد فتخيل بقى لما أنت بقى تصعد المسألة دي على مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية 65 مليون كم عالم يخدموا ال 65 مليون فلما يكون العالم الرباني غايب يبقى المتصور انتشار الجهل وان اي واحد تطق في دماغه فكره يعملها وانه يعني قصارى يعني لو كان راجل كويس قوي قوي بيتحرى دليل يروح لواحد مقيم شعائر لا يعرف الكوع من الكرسوع ولا الكوع من البوع ومش عارف اي حاجه ويروح يساله في المسائل الخطيره يبقى مطلق مراته 30 مره وروح لمقيم شعائر ويعيطوا اصل العيال وهيتشردوا وهيروحوا فين بعدي شوف صرف واخد بالك يوم الغافل الجاهل يرق قلبه واخد بالك ويصعب عليه حل الراجل اللي عياله يتشرده واخد بالك اذا كان الراجل يعني عتويل شويه يقوم ماسك له ودنه فاركها له كده ويقول له ما عادش يعملها تاني وهات 30 جنيه نتصدق بيها واخد بالك واخد 30 جنيه يتصدق بيهم والطلاق واقع والراجل عايش مع المراه الزنا واخد بالك وانت لو جيت قلت له هذا حرام ما فيش فايده بعض الناس المغفلين برضه اللي احنا بنعاني منهم في دعاء وادعياء والكلام ده بيشن علينا الغرق كما اشار فضيله الشيخ وحيد يقول لك شوف بقى هو ده الارهاب عايزين يفككوا البيوت ويهدوا بيوت المسلمين وشردوا الولاد وقعدوا يتكلموا بالكلام ده ونحن انما تبعنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعنا دين الله تبارك وتعالى يعني مثلا لو واحده مات زوجها وجالها مرض في عينيها وهتتعمى خلاص وبعدين الاطباء قالوا حطوا لها كحل الحل تحط لها كحل فهل يجوز للمرأة المعتدة أن تضع الكحل ولو على سبيل العلاج أهو بقى اللي مش فاهم القصة يقول لك الضرورات تبيح المحظورات ويقعد يدخل لك في السكة دي في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشتكي بنتها مات زوجها وهي في فترة العدة وعايزة تكتحل على سبيل الاستشفاء لا بتتزين لحد ولا عايزة تبين جمال عينيها ولا حاجة من دي خالص فقال صلى الله عليه وسلم لها لا ولو ذهبت عينه دي حدود ربنا اللي وضعها سبحانه وتعالى وهو أدرى بعباده ما جيش بقول لا دي غلظة ودي قسوة والضرورات ريح المحظورات لأن هذا كله في مقابل النص فأنا أفهم إن واحد ممكن يفتي الكلام ده ليه لأنه جاهل جاهل بالدليل حتى اللي المفروض يرتكن عليه طالما الراجل مفتي كذلك في صحيح البخاري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي يتمعط شعره شعرها بينزل بيسقط والبت هنزفها لزوجها الليلة دي فهتدخل قرعة فمش حلوة فهل ممكن نصل شعرها نعمل باروكة يعني فقال صلى الله عليه وسلم زور ونهاها أن تفعل طب أنت تقول إيه في الموضوع ده هو ده التشدد بقى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم متشدد فالمفتي ليس له أن يتصرف في الشريعة بمزاجه ولا بهواه ده محكوم فأنا كل اللي عندي إن أنا أبين لك حكم الله بس لكن أحملك وأجبرك على أن تفعل الفعل ده حاجة مش بتاعتي أنا بقى أنا مهمتي إن أنا أفتي ثم ليس من مهمة المفتي أن يوجد لك مخرجا مش لازم أنت تسأله عن المخرج صحيح لكن إذا ما لقاش المخرج لا ترفض فتواه لأن مش لازم يجيب لك حل لأن ممكن مشكلتك ما بلاش حل واحد اشتغل مع البنوك وقبل ما يشتغل مع البنوك كان المفروض يستشير أهل العلم عشان يقولوا له ما تشتغلش مع البنوك لا هو ركب دماغه وشاف ان مصلحته انه يجيب قرض من البنك واخد بالك وراح جاب قرض من البنك وربنا خرب بيته وتراكمت عليه الديون واخد بالك ازاي فجاي يقول لك انا عرفت ان القرض من البنوك حرام والكلام ده واتورط اعمل ايه ايه الحل اذا ما جبتلوش حل يبقى انت وحش لا ليس من مهمة المفتي ان هو يجيب لك حل وجوبا هو يفتيك صحيح واذا كان في حل يقول لك عليه افعل كذا وكذا انت تقول له مش قادر انفذ الحل ده ويقعد يحتل معاك ويفكر معاك انك انت ازاي تنفذ الحل ولو بنسبه 70% ولو بنسبه 60% ولو بنسبه 50% يحتال وينصحك ويتعاون معاك لكن ممكن في قضايا ملهاش حل ما يقدرش المفتي يحلها واخد بالك ازاي يبقى بقي لك فتواه فاحنا عايزين نقول يا جماعه ان لما يكون بلد من البلدان ليس فيها علماء يقعد ليل نهار يعلموا الناس فالمتصور أن يكون الجهل إيه فاش في هؤلاء فإذا كان الأمر كذلك فستكون المخالفات بالجملة فأنت منين ما تود وشك هتلاقي واحد مخالف لحكم مش هنمسك عصاية ولا نضرب الناس إنما لابد أن نعتقد بحكم الواقع أنهم جهلة يبقى أنا بقى أسيب العتاب بقى والكلام ده وأقل من العتاب وأنشغل بتعليم الناس لأن الوقت الذي ستنفقه في العتاب أنت محتاج إليه في تعليم الناس فما تضيعش الوقت خلاص فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد الأمر بترك العتاب والانشغال بالتعليم إذا كان للجاهل عذر إذا كان للجاهل عذر طيب معاوية بن الحكم السلمي إيه عذره؟ إنه يتكلم في الصلاة يعني إحنا دلوقتي لو واحد اتكلم في الصلاة يبقى معذور؟ لا مش معذور ليه؟ لأنه ما شافش ولا واحد بيتكلم في الصلاة خلاص كده؟ فليس لفعله عذر يتكئ عليه عشان كده نعاتبه إذ خالف المعلوم من الدين بالضرورة لما يتكلم نقول له أنت شفت حد اتكلم قبلك عشان تتكلم هيقول لك لا طب اتكلمت ليه ما يلاقيش جواب خلاص لكن معاذ بن الحكم السلمي معذور ليه لأن الصحابة كانوا بيتكلموا في الصلاة في أول الأمر أول ما الصلاة نزلت كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيح قال كنا نتكلم في الصلاة كان الواحد منا يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فمنعنا من الكلام خلاص فطالما ان كانوا بيتكلموا وهو ده الاصل عندهم فمن الجائز ان معاويه بن الحكم السلمي ما يكونش عنده فكرة عن النص الذي نزل بتحريم الكلام وارد ولا لا وارد فهو أولى بالعذر إذ أنه على الحال الأول على معهود الأصل كما يقول العلماء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية كان الصحابة يتكلموا في الصلاة وقعد قاعد بيصلي جنب صاحبه وعمال يستهروا سوا ورحت فين وجيت منين وعملت ايه وزرعت وقلعت وبعت ولا ما بعتش والكلام ده واخد بالك وكانوا يلعبون بالحصى في الصلاة يقعدوا يلعبوا بالحصى في الصلاة لحد ما نزلت الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما هاجر بقى للحبشة كان سايب المسلمين بيتكلموا في الصلاة فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وهو في الحبشة فلما رجع وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ما هو سايبه بيتكلم في الصلاه فلم يرد عليه فوجد ابن مسعود في نفسه وجدا شديدا زعل قوي وقال اكيد انا عملت ذنب كبير لانه ما ردش عليا ولان الذي عهدت منه الاحسان لا تطيق الاساءه منه اللي دايما محسن اليك وبسام معاك وضحوك وكريم يصعب عليك قوي منه لما يردك لانك انت ما تعودتش على كده كما قال زكريا عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ما دعوتك يوما فخيبت رجائي فلو أنك خيبت رجائي في هذا الطلب لكان شديدا علي احتماله ما أقدرش أستحمله ليه؟ لأنه قال ولم أكن أي ما كنت يوما من الأيام شقيا إذ دعوتك بل يأتيني الفرج منك دائما واخد بالك إزاي؟ فالإنسان إذا كانت سيرته الإحسان المستمر ما تتحملش الإساءة منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وما كان يواجه احدا قط بما يكره على الاطلاق طب ازاي اقول له السلام عليكم يا رسول الله ما يردش عليا ما استحملهاش ابن مسعود وقعد بقى يفكر وهو ضائق الصدر في طوال المده التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته اقبل عليه ابن مسعود وقال يا رسول الله ماذا صنعت سلمت عليك فلم ترد علي قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة أي مما أنزله من الأحكام ألا تكلموا في الصلاة فإذا إمتى نعاتب ومتى نترك العتاب نعاتب إذا خالف رجل معلوما من الدين بالضرورة يعلمه الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد نم نقول له لماذا خالفت وهل سبقك أحد إلى مثل هذا فنقوم نعاتبه خلاص لكن إذا كان الأصل الجهل أو إن الحكم كان على خلاف هذا قبل ذلك فنلتمس العذر له إذ قد لا يكون عالما بالحكم إذ تغير أو أنه جاهل فلم يعلمه أحد فحينئذ نقدم التعليم على العتاب وطبعا الدعاء إلى الله عز وجل يحبون الخير للناس ومن تمام الحب ترك العتاب من تمام الحب ترك العتاب عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أذن لبعض المنافقين إنهم يجاهدوا معاه فقدم العفو قبل العتاب قال عفى الله عنك لما أذنت له يبقى لما يسقط عنه العتاب ويقدم العفو يوم يطمئن قلبه ودي علامة من علامات الحب والدعاة إلى الله عز وجل محبون للناس محبون إيصال الخير للناس كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع أي قاتل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي لعلك من شدة الإشفاق عليهم أن يتعرضوا للنار ستقتل نفسك من الحزن يبقى الداعي إلى الله يبلغ به الحب والرحمة بالناس إن هو يكاد يقتل نفسه إن الناس رافضين الهدى ورافضين السنة ولا يريدون الإذعان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدل بقى ما يفرق التهم وانت في جهنم وبئس المصير وانت هتروح في داهية وانت ربنا هيخرب بيتك لأنك بتعارض النبي فبدل ما يقول الكلام ده يقعد بقى ايه يتلطف بالناس يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علم معاوية بن الحكم السلمي وترك عتابه لأن معاوية معذور إذ كانوا يتكلمون في الصلاة قبل ذلك فلربما لم يصله الدليل الناسخ الذي نسخ الكلام خلاص لذلك كان على تعليمه من البهاء ما صدع قلب معاوية بن الحكم السلمي قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله حديث أنس وحديث أبي هريرة الصحيح أن رجلا أعرابيا دخل المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا مع ان الرجل قال كلمه غليظه الكلمه غليظه يعني كانه بقول انا والرسول ندخل الجنه ودخل دول كلهم النار ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معا ده يغر الصدور لما انت تكون قاعد جنب واحد وقلت الله يبتليك الله يخرب بيتك ربنا ده يخلك النار انت تحبه لا ما تحبوش طبعا لأن القلوب بترفض الإساءة الإنسان عبد الإحسان فده أعرابي داخل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنفوش ولا عتب إنما بين له خطأه بألطف بيان لأنه أعرابي طول حياته مع الإبل والغنم ويا دوبك لسه جاي عشان يشوف وش النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم كلمتين يبقى الأصل في الجهل والنبي عليه الصلاة والسلام عارف كده عشان كده ما عاتبوش حتى العتاب بتاعه ايه جميل ولطيف وما تحسش ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتب لقد تحجرت واسعا ليه لان رحمه ربنا 100 جزء كما في الحديث انزل على الارض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والحيوانات وكل الدواب وطير والإنسان والكلام ده كله من لدن آدم إلى أن ينفخ في الصور بجزء واحد حتى أن الدابة العجماء اللي ما بتفهمش يعني لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء من الرحم وادخر 99 جزءا لعباده في عرصات القيامة واخد بالك فلما واحد يحكر 100 جزء على اثنين يبقى تحجر واسعا ولا لا تحجر يعني ضيق واخد بالك فلم يلبس قعد شويه كده صغيرين واتزنق قام رايح في ركن كده اهو وكشف عورته وبات الصحابه طبعا ما استحملوش العمليه دي قاموا قايمين عليه خلاص قايمين عليه ليه لان عندهم علم ان هذا لا يجوز في المسجد لكن الرجل اللي بيتبول ما عندوش علم فهم لما هموا به كان عندهم من العلم ان هذا منكر وهو لما فعل لم يكن عالما ان هذا منكر خلاص كده فالرسول عليه الصلاه والسلام المعلم عارف الفرق يعني لو مثلا واحد من الصحابه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود قام عمل العمليه دي مش هيسيبه وهيلومه وهيعاتبه ليه من الذي بال قبلك في هذا المكان وانت عارف احكام المساجد ده انت معانا ليل نهار وانت متعلم فكيف خالفت العلم الذي علمته لكن ما عملش كده بالنسبه للاعرابي ليه لان اعرابي جاهل اول مره جاي يشوف الرسول عليه الصلاه والسلام ويتعلم له كلمتين واخد بالك والجزئيات في الاحكام لا تتناهى عشرات بل مئات بل الوف الجزئيات كل يوم بتنزل احكام كثيره والرسول بيشرع احكام اكثر فلما هموا به قال لا تزرموه لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولا خلوه يكمل الراجل كمل ثم قال لهم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء اتحل الإشكال هو يعني الراجل ده لما يبول هيبول جردل ده كلها كوباية قد كده خلاص الأرض شربتها أنا هصب عليه جردل بقى على الكوباية دي وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبأ خلاص والمية أكثر يبقى إذا تطهير العملية سهل ولا صعب؟ سهل فطالما إنه سهل بقى يبقى ما تغيريش صدره لأنه هيروح هناك في الإبل بتاعته يقول له أعوذ بالله رحت لقيت كانوا هيذبحوني كانوا هيدفنوني على الحي ما هو رجل سفير هذا سفير لقومه والرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أعرابي أول مرة يجي له أمر له بعطاء قال رضيت يا عرب قال له لا قعد يديله يديله يديله لحد ما شبع قال له احسنت واجملت انت عارف الراجل ده راح لقومه قال لهم ايه قال لهم اسلموا لقد جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ده بيدي فلوس بالهبل ده ولا كانه هيفتقر طب تخيل بقى لما جاء كده وقال له رضيت يا عربي قال له لا ما رضيتش قال له عنك ما رضيت غور هيروح يقول ايه ان شاء الله هيروح عشان ينقل الصوره البئيسه الكئيبه التعيسه دي يبقى كان في ناس ممكن يروحوا عشان يسلموا هيقعدوا ومش هيتحركوا من عندهم واخد بالك عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما قيل له الا نقتل عبد الله بن ابي بن سلول ونفاقه كانت ريحته باينه خالص وظهره الناس كلها شم ريحه نفاقه يوم يقول ايه يوم يقول معاذ الله ان يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هو عبد الله بن أبي سلول كم واحد؟ واحد بس طب ليه ما قالش معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه؟ قال لك ما هو أصل الكلام على ما يوصل لآخر واحد هيبقوا أصحاب ها؟ ما الناس ما بتنقلش صح هو قتل واحد قال لك ما دارتش كل اللي كانوا معاه ذبحته واخد بالك؟ ولما الثاني ينقل الكلام للثالث هيروح يقول لك ده اللي ولما الثاني ينقل الكلام للثالث هيروح يقول لك ده اللي بيشوفه بيدفنه يبقى اذا اللي قاعد هناك يقول لك الحمد لله لا انا ما رحتش والحمد لله انا نجوت انا كنت رايح بكره ولا كنت رايح بعده فيقوم يصده قتل واحد عن اسلام الوف يا سلام على حكمه النبي الذي علمه ربه تبارك وتعالى وهكذا فليكن الدعاة الى الله سبحانه وتعالى معرفه المآل ما يقول اليه الحال فالرسول عليه الصلاه والسلام لما جاله الاعرابي ده وقال له الكلمتين دول قال له ايه؟ قال لقومي اسلموا فان ايه؟ جئتكم من عند خير الناس من عند رجل يعطي عصام لا يخشى الفقر. فتخيل الأعرابي اللي بال في المسجد وهو جاهل ضربوا له علقة المتينة وكسروا له ضلوعه وهيروح يقول إيه إن شاء الله لكن قال للصحابة علشان يعلم الأعرابي قال إنما بعثتم ميسرين أريقوا على بوله ذنوبا من ماء واخد بالك في حديث ابن عباس في مسند أبي يعلى في نفس القصة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا أنا فاكره هو والشارع حاجة واحدة ما عرفش ان المسجد لما تبني عليه اربع جدران وتسميه جامع يبقى له حكم غير الشارع اول مره اعرف الموضوع ده هي كلها ارض الله وانا فاكر الدنيا كلها زي بعضها يبقى جاهل ولا لا يبقى جاهل مش عارف احكام المساجد يبقى احنا اذا كنا في بيئه جاهله والاصل في الناس الجهل والجهل بالاحكام الشرعيه يبقى بدل ما تنشغل بالانكار والانكار الشديد فضلا عن التنفير انشغل بالتعليم يوم تحقق بقى الحكمة في الدعوة قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فما كهرني كهرني بالقاف بمعنى القاف أي ما قهرني من القهر أو الكهر وهو الإيه إنك أنت تقهره وتذله وتعنفه فما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وما سكتش إنما عرفه إيه اللي يصلح ما هو ده تمام التعليم عرفه إيه اللي يصلح إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن عشان كده مفيش حاجة اسمها واحد واقف في الصلاة طرزان يعني مثلا أرى الفتح وأرى الصورة بعد الفتحة قل يا أيها الكافرون والإمام أرى والفجر ما بين والفجر وليالي العشر قل يا أيها الكافرون مسافة تلاقي واقف كده اهو ساكت أخرس مفيش حاجة اسمها أنت واقف في الصلاة كده لازم تشغل المحل يا بقراءة يا بثناء يا بتسبيح خلاص انت مثلا سجدت انت قلت سبحان ربي العالم اللي بيعملوا دول ما الثلاث تسبيحات ما ياخدوش طرفة عين والإمام عمال يسبح 10 تسبيحات 15 تسبيحة أنا صليت جنب ناس وهو بيسجد بينفخ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ليه؟ الإمام طول في السجود وهو ما بيقولش حاجة طب ما تسبح يا بني آدم طب ما تذكر ربنا ها لكن ما تقراش قرآن لأن لا يجوز قراءة القرآن لا في السجود ولا في الركوع كما قال صلى الله عليه وسلم واخد بالك إنما يسبح رب سبحانه وتعالى لكن يقعد ينفخ قول استغفر الله العظيم واخد بالك أهو ده برضه يعني استغفار ماشي الحال لكن هو بيقول استغفر الله العظيم هو بيعمل إيه واخد بالك فالصلاة ما فيش حاجة اسمها تكون إيه واقف طيب مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام قراءة الفاتحة خلف الإمام اللي بياخد به مذهب المالكية في الموضوع وهو إن الإمام إذا قرأ في الجهرية ينصتون لقراءته وفي السرية يقرؤون جميعا لكن يترك قراءة الفاتحة في الإيه؟ في الجهرية افترض إن الإمام اللي بيصلي بيك ممن يتبنى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم فبعد ما بيخلص قراءة الفاتحة بيسكت شوية على بال المأموم ما يقرأ الفاتحة أنت ما تقفش ساكت برضه لابد من شغل المحل حتى لو كنت تعتقد الإنصات لقراءة الإمام في الجهرية لأن الإمام ساكت أهو فأنت ساكت ليه؟ طب أنا أفهم إنك أنت تسكت لما يكون هو بيقرأ وهو ده مذهبك لكن هو ساكت وسايب لك فرصة تقرأ الفاتحة وأنت عارف إنه بيسيب فرصة فلماذا تسكت لا لا تسكت يبقى ايه تقرا الفاتحه اذ القراءه خير من ايه خير من السكوت انما هو الذكر والتسبيح وقراءه القران فقال يا رسول الله ان اني حديث عهد بجاهلي خلاص كده وانما قدم بهذا علشان يبين العذر إني حديث عهد بجاهلية وإن منا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم نهي صريح واضح قال فلا تأتهم الكاهن هذا الذي يتنبأ بما يكون في المستقبل والعراف هو الذي يعرف مواضع المسروق والحاجات اللي زي دي واحد اتسرق جاموسته يروح لعراف يقول له هي فين واخد بالك فهذا هو الفرق بين العراف والكاهن ويشتركان في تسخير الجن الاثنين بيستعينوا بالجن وده فرق بينهم الاثنين طيب الكاهن ده كيف يتنبأ بأمور المستقبلية الأمر كما في الحديث الصحيح الذي قالته عائشة سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الكهان ليخبروننا بالشيء يكون حقا فبيجيبوها منين ديت قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة خلاص اللي اللي بيحصل ان الجن لما يكونوا عايزين يتسمعوا على خبر السماء يركبوا بعض ويوصل اخر جني من فوق يحط ودنه على باب السماء يكون فيه قضاء من قضاء الله قضي وهينزل عشان يتنفذ على الارض واخد بالك ازاي يعني مثلا هتحصل في البلد الفلانيه المصيبه الفلانيه واخد بالك فيقوم القضاء دهوت هيتنفذ بكره الظهر يقوم الجن اللي فوق يخطف الخبر ده اللي هيتنفذ بكره ويرميه للي تحته واللي تحته يرميه للي تحته وهكذا طبعا النجم الثاقب يخرم له ايه جن واثنين وثلاثة واربعة يكون اخر جن اللي شايلهم كلهم لهف الخبر دهوت وطار على الكهان يقول لهم بكره الظهر مكان الفلاني هتحصل حريق ولا هتحصل مصيبة ولا فلان الفلاني هيقع من على السطح ولا عربية هتفرمه خلاص فنبهوه ياخدوا احتياطاتهم خلاص كده قول لي فلان ما يطلعش لأنه لو طلع هيموت الناس كلها بتقول ايه ايه العالم الجهلة دول مش عرف ها كل حاجة بتاعت ربنا وربنا ادالهم الميثاق ولا ادالهم الغيب ولا الكلام يصبح الصبح يحصل اللي قاله بالظبط يقول له شوف ما سمعناش الكلام ها ثاني يوم بقى هيألف 99 كذبة على حس الحق ده يقول له بص بقى ما تطلعش من الأوضة دي طول ما ما أنا عايش ولا طول ما أنت عايش هيخالفه طبعا مش هيخالفه أصل خالفه امبارح واتفرم مش كده فأنا ما أقدرش أخالفه بقى ثاني يوم فكل ما أحب أطلع مش أطلع ولا أقعد فيوم يتحكموا في مقادير الناس واخد بالك وممكن كل يوم يجيبوا كلمة من الحق ما هو عمالين يركبوا بعض كل يوم برضه عشان يظفروا بأي كلمة من الحق يرموها للجن ويروحوا إلى الكاهن تاني فيكون الكهنة في الجملة عندهم قليل من الحق فيخلط عليه الميت كذبة دي وانت مضطر تصدق الميت كذبة لأن الايه اللي ما صدقتهاش في الأول حصل وهذا قدح في عقيدتك أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسول لا من ولي ولا من صالح ولا من أي حد من دول من رسول فقط اللي هم الايه المبلغون عن الله تبارك وتعالى لذلك لما جاء سيرة الكهان قال فلا تأتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما عشان كده بننبه على الجماعة اللي بيجيبوا بقى إيه برج الحظ ويكون مثلا البرج بتاعه الجردل واخد بالك يوم يقول له ايه خبر سعيد ينتظر ايه الخبر السعيد ده ان حد هيدلقه ها يروح في اي مكان كده أنت بتقرأ بتتسلى لا يجوز أهو أنت بقى متعرض إنك ضيعت صلاتك أربعين يوم ولو صدقته بما قال كفرت بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما جرى مجراها من الآيات التي تدل على استئثار الله عز وجل بالغيب المطلق خلاص كده يبقى الحكم واضح وصريح جماعة اللي بيضربوا الودع والرمل وبرج الحظ والكلام ده كله بابه مغلق عن المسلم قال معاوية وإن منا قوم يتطيرون شوف بقى الفرق فرق الإجابة اللي جاية دي عن الإجابة اللي قبلها مباشرة يتطيرون ما قالش فلا يتطيروا زي ما قال في الأول إيه فلا يأتونه ما قالش فلا يتطيروا إنما قال إيه قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه كأنها نصيحة يعني نصيحة يعني أنصحك ألا يصدك ما تجده في صدرك طب إيه بقى الفرق ما بين التطير وما بين إتيان الكهان قال لك التطير حالة تهجم على القلب بغير اختيار منك واحد معاك في البلد كل ما تشوفه يحصل لك مصيبة خلاص اتعقدت منه واخد بالك أول ما أشوفه احفظنا يا رب أقولها لوحدي كده بصورة تلقائية مش قادر واخد بالك ازاي وحريص كل الحرص ان انا ما اقابلوش طب انا لو قلت لك يا اخي ما تشيل الكلام ده من قلبك تعرف تقول مش قادر كان عفريت لابسني واخد بالك كاني مسيح مش قادر فهذا الذي هجم على قلبك بغير اختيار منك كان من تمام رحمه الله بك ألا يؤاخذك به عشان كده الإمام مسلم روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فبركوا على الركب يبرك على الركبة يعني مستسلم مستجير بيقول اعمل معروف قال فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع ما نقدرش على الآية دي طب إيه المشكلة اللي في الآية عندهم قال لك وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه الإشكال إيه يحاسبكم طب الواحد ساعات يخطر بباله كده يرتكب فاحشة أو يخطر بباله يقتل واحد أو يسرق واحد هو معنى انه خطر ببالي وانا ما عملتش حاجه طب ما انا هتحاسب عليه كان عملتها يبقى ده صعب ولا مش صعب صعب جدا عشان كده الصحابه قالوا ما نقدرش ليه لان في افكار سوداء بتمر على قلب كل واحد وانا عمال اكدح في جماح نفسي واصد نفسي عن الشر ومع ذلك كاني عملته واخد بالك فقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع دي حاجة بتهجم على القلب أنا ما أعرفش أدفعها عن نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو ما انتش قادر فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله عز وجل آية الرخصة إذ جعل مناط الحساب العمل وليس مجرد الخاطرة التي ترد على القلب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأهدر الهجوم الذي يكون على القلب من الوساوس والخطرات وما أشبه ذلك فلما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا ده المفروض يعني أنت مثلا لو لك عبد والخدام عندك شغال قلت له شوال الرز ده شيل ودينا اهو قال لك أنا ظهري بيوجعني طيب املى الجردل وودينا أهو قال لك أنا إيدي فيها ملغ واخد بالك طب اعمل كذا قال لا ده ما بيعملش حاجة أنت تعمل في إيه؟ لو كنا في زمان النخاسة بيع العبيد هتبيعه ولو بشلل بتخلص منه أو هتضربه على واخد بالك إزاي؟ وتعاقبه لو طلب منك أي طلب مش هتديله عايز ياخد أجازة مش هتديله عايز ياخد حوافز مش هتديله ليه؟ ظهر لك إنه مش جاد في عمل لكن لو في عبد ثاني فعلا ظهره بيوجعه أو إيده فيها ملغ قلت له شيل الشوال ده وديه هنا فيشيله ويقع بيه ها ويقوم قايم تاني يعبطه كده ويقوم يقوم واقع بيه هيصعب عليك ولا لا لما يقول لك بعد كده انا ظهري بيوجعني هتقول له اقعد ولا لا هتقول له اقعد طب ايه الفرق بين الاثنين هذا ظهرت منه بوادر العمل والاستجابه والثاني قال لك ما اقدرش ولا يسقط الواجب الا بعد ان تتلبس بالعذر أما يصيبك العلة يسقط الواجب لكن لسه العلة ما جاتش ما ينفعش تسقط الإيه؟ تسقط الواجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل من غير ما تنفذوا ولا تجاهدوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا حتى وإن لم إيه لم تكونوا قادرين على الفعل ويظهر ذلك منكم الاستجابة في العمل يوم ربنا يرحمكم بقى فينزل الرخصة فأنزل الله الرخصة لما قالوا سمعنا إيه وأطعنا يبقى إذن الهاجس والخاطر الذي يهجم على القلب وانت مش عارف تدفعه ده لا حيلة لك فيه فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فلا يتطيروا لأنه مش قادر حاجة خارجة عن إيه عن إمكاناته لكنه بعد أن قال فلا يصدنهم قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم يعني ونذكر بهذه المناسبة ما يشتكي منه عدد لا بأس به من المسلمين من مسألة الوسواس القهري اللي وهو قاعد كده يسمع سب ربنا سبحانه وتعالى في صدره حاجة بتشتم ربنا جواه أو حاجة بتشكك في القرآن أو حاجة بتشكك في الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يجي مكروب خايف يموت على الكفر احنا بنقول له طالما انك انت كاره وبتستغفر ربك ولم تتكلم به هذا الذي تجده في صدرك لا يصدنك عن الايمان ولا عن الذكر وهو هدر ولا يضرك عند الله كما في الحديث ان جماعه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انه لا يخسر لنا الشيء في الله في ذات الله يعني لان يخر احدنا من بعد ينزل على الدر رأته من السماء خير له من أن يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان أي هذا هو الإيمان المحض فواحد يقول لك طب الإيمان المحض إزاي مع وجود الوساوس قال لك لولا الإيمان لاعتقد هذه الوساوس ولولا الإيمان لتكلم لكن الذي صد قلبه عن الاعتقاد ولسانه عن الكلام هو الايمان بالله وفي الروايه الاخرى عند احمد وغيره قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه ما عرفش يعمل معاك اكثر من انه ايه يوسوس لكن ياخد معاك حل ياخد معاك نتيجه يعني ما عرفش ياخد نتيجه خلاص يبقى الشيء اللي بيهجم عليك النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك شيء يزيدونه في صدورهم فلا يصدنهم يعني نصيحتي لك ألا يصدنك ما تجده في صدرك من التطير عن إمضاء مصلحتك طالما مشروعة وطالما أباحها لك الشرع خلاص قال ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فإذا وافق خطه فذاك الخط ده كانت طريقته إيه؟ يعني مثلا احنا عايزين عمل معين نعمله فنقول هنخط خطوط سريعة كده إذا طلعت فردي يبقى نعمله طلعت زوجي يبقى ما نعملوش خلاص وبعدين واحد يخط بخطوط سريعة جدا متلاحقة يتعذر على أي إنسان يعدها وراه خلاص فهنعمل خطوط سريعة بالعصاية على الأرض كده لحد العمود ده بسرعة بسرعة ما فيش ثانيتين وصلنا هناك بعد ما خطينا الخطوط دي نجيب من الأول نعد بقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا لناعة فردي يبقى إيه نشتغل بقى زي ما قلنا في الأول لأنها زوجي يبقى ما نشتغلش واخد بالك إزاي أهو زي اللي إيه لما يكون واحد آه، مبتلى بعشق امرأة ومع ومجنناه بقى ومعذباه مش عارف هي بتحبه ولا ما بتحبوش يطلع على الشجرة ويقعد يقطع الورق بتحبني تحبنيش تحبني تحبنيش ويفضل لحد ما ينزل ورق الشجرة كله وتطلع في الآخر ما بتحبوش واخد بالك مبقاش فيه ولا ورقة في الشجر أهو الخط حاجة زي كده واخد بالك فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه قال كان نبي من الأنبياء يخط كان شرعه كده كان شرعه كده فمن وافق خطه خطه فذاك طب حد من كل اللي قاعدين عارف النبي ده كان بيخط ازاي يبقى الرسول نهاه ولا أذن له ها نهاه يبقى نهاه طالما ما بينلوش الخط وكيف كان النبي يخط يبقى قفل عليه الباب لان ده هيدخل في باب ايه زجر الطير والتخمين خلاص ولم يتبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان خط ذاك النبي فدل على انه يغلق الباب عليه تمام كده قال معاويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي جاريه ترعى غنما لي قبل أحد والجواني أحد جبل أحد والجوانية مكان اسمه الجوانية قريب من أحد وما بين أحد والجوانية في سهول أرض منبسطة فكان معاوية له غنم وفي جارية إيه راعية غنم ففي يوم من الأيام بيطلع على ال- الجارية والغنم فلقى ديب واخد غنمايه وهربان به فعلى طول توجه إلى الجارية وصكها صكها يعني ضرب على وشها ثم علل ذلك الضرب وتلك الصكة بقوله وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون يصيبني الأسف والأسى والحزن والمرارة إن مالي روح وان الديب ياكل غنماية امال انت واقفه بتعملي ايه فانا لانني رجل اسف كما ياسف بني ادم ولست وحدي الذي ياسف فصككته ضربتها ألمين كده على وشها قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم وأنكر وطبعا ده درس لكل اللي بيضربوا الولاد على وشهم وكل الأسف يرتكب المسألة ديت بعض العالمين بالحكم واخد بالك يحس ان عنده شهوة كده يعني مش هيوجع الولد ولا يبهدله الا اذا ضربه على وشه وتلبس في دماغه العملية دي يا اخي انت- وقفاه راح فين ها قفاه راح فين ما قفاه برضه للضرب بيوجع ها ومشروع ضرب على القفا مشروع يعني يجوز يعني مفيش مشاكل لكن يضرب على الوش أهو ده حرام الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم أخاه وفي رواية ثانية إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته الهاء اللي في صورته على مذهبين لأهل العلم مذهب إن على صورة الرحمن وقال لك دي بقى إيه تفسر كتفسيرين لسائر الصفات والقول الثاني بتاع ابن خزيمة رحمه الله قال إن الهاء في صورته تعود على آدم أي فإن الله خلق آدم على صورة المضروب الذي ضربته أنت يبقى لما أنت تضرب ابنك كأنك ضربت آدم وآدم عليه السلام نفخ الله عز وجل فيه من روح وسواه بيده فكأنك أنت بقى كده بتمتهن صنعة الرحمن سبحانه وتعالى ولم تقم لخلقه وزنا عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام عظم المسألة دي واخد بالك؟ وفي حديث معاوية بن حيدة قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علينا قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت فلما معاوية رضي الله عنه حكى للنبي عليه الصلاة والسلام انه ضربت على وشها قال فعظم ذلك طب عظمه ازاي انه ظهر على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يعجبه شيء يظهر على وجهه الصحابة بقى اللي هم عايشين معاه وبيفهموها وهي طايرة ومن كتر ما بيراقبوه لأن الرسول كان كل حاجة بالنسبة لهم كل حاجة لو بص فوق كده يعرفه هو عايز يقول ايه لو بص للأرض يعرفه هو عايز يقول ايه من غير ما يتكلم وهذا لا يكون إلا بحب لا يكون إلا بحب المرأة لما تكون بتحب زوجها لا تحوج زوجها إلى الكلام فهمته ليه وظفت كل ملكتها وكل مواهبها وكل ذكائها لفهم زوجها لأنها تتدين بطاعة زوجها وبمرضاته فوظفت كل حاجة يدخل البيت مرة أم مكشر ما تقولوش كشرت ليه يا أبو فلان إنما من نفسها كده تبص على مدخل البيت مدخل الشقة كشر ليه يا ترى ما هو الجديد الذي جرى اليوم ولم يجري أمس لأن عمره ما كشر امبارح ولا أول ولا أول ده أول مرة يكشر تبتدي تشوف مدخل البيت وإيه اللي في البيت ممكن يلاقي حاطة كيس الزبالة ناوية ترميه يعني ولا حد من العيال يجي تقول له ارمي كيس زبالة فطلعته يعني من المطبخ وحطيته بره كده واخد بالك الولد الصغير عمل على نفسه لفة الهدوم وقامت رقعاها جنب الايه باب المطبخ ولا جنب باب الحمام او تقوم حاطه البتاع بخيراته كده على الحوض يروح يغسل وشه يلاقي العملية دي واخد بالك ازاي المرأة الغبية اللي تعمل الكلام ده هو عمال يكشر والعرض مستمر في التكشير وبرضه مش واخده بالها هو بيكشر ليه دي المرأة الغبية بقى اللي هي يا تطلق يا تعيش زي العبد ملهاش كرامة ولا لها منزلة لكن المرأة الذكية اللي بتحترم نفسها وعندها كرامة تراقب عين زوجها وأنف زوجها خلاص كده وإذا المرأة فعلت ذلك نحن نجزم أن المرأة تحب زوجها لأن الحب يعمل كده واخد بالك؟ يعني مثلا هو قاعد كده فعمل كده خد نفس وخلاص تقوم من خبرتها بيه تكون عارفة انه كان عايز يقول كلمتين وسكت فتقول له انت كنت عايز تقول حاجة الحتة دي تعجب الراجل الحتة دي تعجب الراجل ويعرف المرأة بتفهم واخد بالك مش يقعد كده ولا تقول له انت بتنفخ ليه يا ابو فلان واخد بالك دي عيشة مملة وحاجة تخلي البنات يطاق من جنابه واخد بالك لا الصحابة بقى لأنه كانوا بيحبوا النار قوي كل حاجة عارفينها بالإشارة بالنظر بلون الوجه ده حتى لما كان بيصلي عليه الصلاة والسلام الظهر قالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته لحيته دي بترتعش كده واخد بالك ازاي؟ مرة في صلاة المغرب ولا العشاء كان بيقرأ في سورة المؤمنون فلما جاء ذكر موسى وارون سعل سعلة فركع نقلوه انه كح ولما كح راكع واخد بالك ازاي؟ فكان الصحابة عيونهم كالكاميرا المسجلة ليه؟ هو كل حاجة عندهم خلاص كده فلما معاوية قال له فصككتها قال فعظم ذلك عظم ذلك يعني بان على وشه كشر كده أو وشه أحمر أو أعرض عنه واخد بالك ما قالوش يا رسول الله أنا أعمل إيه بس ما أنا من بني آدم وهو بقى الله المستعان والكلام ده لا يريد أن يخرج من سخطه أم قايل له إيه أفلا أعتقها بدون ما يقول له أعتق وهو ده الفرق ما بين الصحابة وكل اللي جم بعد كده كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبعدين حصلت له المحنة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروه خمسين ليلة وبعدين نزلت توبة الله فكعب فرحان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليه الشمس مذ ولدتك أمك ما جاش عليك صبح أبرك عليك من الصبح ده فيقوم بقى كعب بن مالك من فرحته عايز يشكر ربنا فيقول يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي وشوف أنخلع من مالي زي فرمان القوم وأبصارهم أنخلع من مالي يعني إيه؟ يعني أطلع من مالي زي الحية ما بتطلع من جلدها يعني يطلع من غير ولا مليل من كتر فرحته والبشرى إن ربنا تاب عليه لأنه لو ما تابش عليه كان بقى من أصحاب النار واخد بالك؟ قال إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله أو شكرا لله قال أمسك بعض مالك فإنه خير فالصحابة كان كانوا بيخافوا من الذنب وخافوا من العقوبة وكانوا بيتجنبوا مساخط الله تبارك وتعالى عشان كده ما استناش يقول له ايه الحل قال يا رسول الله أفلا أعتقها كفارة عن هذه الصكة قال ائتني بها فجاء بها قال يا جارية أين الله قالت في السماء أهي الجارية ديت اللي ما كانش عندها علم ولا درست مذهب أهل الكلام ولا بتاع كانت أعلم بالله من أكابر المعتزلة اللي بيقول لك إحنا عقلنا قد كده اهو وارد أهي دي كانت أحسن منه وهو ده دين العجائز اللي ابن الجويني تمنى أن يموت عليه ابن الجويني ده تبنى مذهب المعتزلة وكان من الأذكياء الذين يضرب المثل بذكائهم فضل يجادل في صفات الله وينفي عن ربنا ما أثبته لنفسه من الصفات حتى تداركته رحمة الله في آخر حياته ورجع إلى مذهب السلف أنت عارف كان بيقول إيه؟ كان بيقول ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور المرأة العجوز اللي ما تعرفش الألف في الكوز الدورة ده وبتبصم وما تعرفش تفك الخط بقول يا ريتني أموت على مثل اعتقادها فلو قلت الولد الصغير ربنا فين؟ يقول لك فوق قبل ما يلوث بمذاهب أهل الكلام واخد بالك إزاي؟ ربنا فوق ولذلك احنا لما بندعي بنرفع ايدينا لفوق مش لانها قبله الداعين لا لان رب العالمين في السماء وربنا سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء يقوم يقول لك الملائكة طب ما الذي أوجب الخروج عن ظاهر اللفظ بغير دليل قال لك أصل احنا لو قلنا إن ربنا في السماء يبقى حددناه يبقى السماوات تسع ها ولو قلنا الرحمن على العرش استوى واخد بالك يبقى كأن العرش أكبر من الرحمن لأن أنا لما أقول أنا استويت على الكرسي ها لازم الكرسي يكون أكبر من جسمي عشان أقعد مستريح مش تجيب لي كرسي رفع البتاع ده وتقول له اقعد ها يبقى الواحد مدلدل من هنا ومن هنا ما ينفعش ما أعرفش أقعد واخد بالك إزاي؟ قال لك يبقى لازم يكون الكرسي أكبر من جسمك فمعنى الرحمن على العرش استوى لو أثبتنا الاستواء وهو الاستقرار يبقى كأن العرش أكبر من الرحمن يلا بقى جاوبونا على الكلام ده نقول لهم يا جماعة أنتم لم تعرفوا عن الله إلا ما عرفتموه عن خصائص الأجسام عشان كده أنت جعلت الله جسما فنفيت عنه ذلك لكن أنا لا يلزمني كل هذه التخرصات لأنني أقول ليس كمثله شيء خلاص ليس كمثل شيء ما يلزمنيش الكلام بتاع ده كله ومن تمام بقى الشقشقات اللي عملوها يقول لك طيب حديث ينزل ربنا من السماء ينزل ربنا من السماء السابعة يعني إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من كل ليل قاموا واحد غبي سأل السؤال الآتي قال طيب إذا نزل فهل يخلو منه العرش أصل هو مستقر على العرش طب نزل وساب الكرسي يبقى الكرسي فاضي وطبعا يستحن يقول الكرسي فاضي طب يبقى ازاي قاعد على الكرسي وازاي نزل للسماء الدنيا نقول له اه الكلام ده يليق بالاجساء انا جسم قاعد على الكرسي قمت بقى الكرسي فاضي ايوه لكن رب العالمين ما هو جسم مش جسم يعني نقول جسم لا الله له ذات تبارك وتعالى وذاته لا يشاكلها ذات من الذوات واخد بالك وهو على كل شيء قدير وما اوتيتم من العلم الا قليلا يبقى اللي يقوله لك سلم بيه قول كما يليق بجلاله ايه اللي هيحصل لك يعني له يد كما يليق بجلاله يقول لك لا اصل له يد يبقى زي ما انا ليا يد انا كمان طب ايه الحل يبقى هو ملوش يد واخد بالك ازاي يبقى انت ليك يد وهو ملوش يبقى انت اكمل منه واخد بالك عشان كده المعطلون يعبدون عدما يقول لك لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا متكلم يبقى انا احسن منه لانني عليم وسميع وبصير ومتكلم ونفي الكلام ونفي السمع ونفي البصر كله نقص الأمال بقى فين بقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ها فعلشان يفروا بقى من المطب ده وقعوا في أشر منه مرة كان أحد الإيه أحد الأمراء جمع الجماعة المعطلين دول وقال لهم اوصفوا لي ربنا فاندرى واحد من أكابرهم فقال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله فعلى طول الأمير بفطرته كده قال ذاك قوم ضيعوا ربهم طب هو فين أدلوني عليه واخد بالك فلما يكون واحد يعتقد ان ربنا كده يبقى جعله عدما والعدم غير ممدوح ها يعني انت لما تيجي تقول ايه فلان لا يزني ولا ياكل الربا ولا يظلم ولا يفحش هو ده مدح لا ده دفع نقص بس انما المدح ان انت تقول فلان متصدق مصلي واخد بالك تثبت له لكن النفي ده مش مدح النفي ده مش مدح واخد بالك انما هو دفع نقص كل ايات القران ناطقه بان الله في السماء وهذا الحديث ناطق ايضا فالعجب العاجب ان يقول قائلهم لا يجوز لك ان تقول اين الله لان اين تدل على المكان والله لا مكان له ده بيرد على مين ده ده بيرد على النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال ايه أين الله فلما يجي واحد يقول لا يجوز أن تقول أين الله يبقى هذا ينبغي أن يعذب واخد بالك وإحنا بقى بنرد على الجماعة المعطلين دول بمثال واحد أنت بتقول الله ليس له يد ليه؟ قال لك لأنه لو له يد يبقى وأنا لي يد يبقى إحنا زي بعض يبقى أنا شبهت الله بخلقه والله لا يشبه خلقه يبقى أنا لي يد وهو ملوش علشان ما نتشابهش مع بعض طيب صفة الحياة الله حي ولا لا نعم الحي القيوم طب وانت حي ولا ميت انا حي وبطلعبط ها يبقى انا حي وهو حي لا لازم واحد فيكم يكون ميت عشان ما تشبهوش بعض مش كده مش كان بيقول انا ليا يد هو ملوش يد عشان نشبه بعض يبقى لازم واحد فيكم يكون ميت فطبعا لا يجرؤ ان يقول الله ميت وما يقدرش يقول أنا ميت طب هيطلع من المطب ده إزاي يقول لك لا أصل حياتي تليق بي وحياته تليق به طب يا أخويا ما تقول يدي تليق بي ويده تليق به ها وبصري يليق بي وبصره يليق به وسمعي يليق بي وسمعه يليق به ايه اللي هيحصل لك يعني لو قلت الكلام ده ها وهذا هو عين قولنا وعشان كده ربنا قال ايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت السمع والبصر مع ليس كمثله شيء فتقول بصير وليس كمثله شيء سميع وليس كمثله شيء له يد وليس كمثله شيء له قدم وليس كمثله شيء له إصبع وليس كمثله شيء وتمشي كده يبقى لا يلزمك أي شيء من إلزامات هؤلاء المتكلمين خلاص كده لأن الذي يذكرونه في حق الله إنما هو من خصائص الأجسام وإحنا بنقول مئة مرة وألف مرة ومليون مرة ليس كمثله شيء كما قال ربنا تبارك وتعالى فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أين الله قالت في السماء وانت عارف عقيدة الله في كل مكان مش عقيدة المسلمين دي عقيدة النصارى القائلون بالحلول النصارى الذين يقولون بالحلول وأنا قرأت الكلام ده في كتاب باللغة الإسبانية أيام ما كنت بدرس في الكلية لأحد علماء اللاهوت الإسبان كان عامل كده إيه زي ما تقول خواطره في الحياة وتجاربه الدعوية فبيقول إنه دخل كنيسة في يوم وحب يعرف العيال الصغيرين أين الله فجاب كوباية مية وجاب شوية سكر إيه ده يا أولاد؟ قالوا له مية وإيه ده؟ سكر يعني دي مية ودي سكر قالوا أيوه قام حاطط السكر في المية وقلب أين السكر؟ قالوا ما ندري قال السكر في كل الماء كذلك الله في كل مكان واخد بالك ازاي كذلك الله في كل مكان كجزيئات السكر في الماء ده طلع انقح من ال- من المفتش بتاع اللغه العربيه اللي دخل على الكلام ده قال له يا ابني دخل لي السكر في جمله مفيده قال له شربت الشاي ساخنه قال له يا ابني بقول لك السكر قال له ما هو في الشاي يا استاذ واخد بالك ها فلما بيقول ان السكر في كل الماء واخد بالك قال لك كذلك الله في كل مكان طب انا عايز اقول للجماعه اللي بيقولوا الله في كل مكان ده اعزكم الله البكابورت بتاع الجامع ده مش مكان ولا مش مكان ربنا فيه ليه ايه الدليل اللي هيخلينا نستثنيه من المكان ده ها يبقى ربنا بقى في جوفه السبع وفي امعاء السبع والكلام ده بكل دي امكانه ثم إذا كان في كل مكان فما هو الفرق بين العرش والفرش ده ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى إنما قالها تمدحا ولو كان العرش كالفرش لما كان هناك فرق بين أن يستوي على العرش أو يستوي على الفرش وهدلك والعرش في السماء السابعة مش في أي مكان ثاني فلما يقول الرحمن على العرش استوى يبقى في السماء السابعة كما يليق بجلاله وخلاص وتريح نفسك وتعبد ربك بسلامة صدر هو ده مذهب السلف مذهب بسيط وسهل وما فيش فيه شقاشق ولا تقعرات ولا صد عن الهدى قال يا جري أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فحكم لها بالإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد